أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لازلنا مع رسالة شيخ الإسلام أمراض القلوب وشفاؤها وتوقفنا في المرة السابقة عند مثلين الإيمان اللي هو المثل المائي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ثم ضرب أو ذكر شيخ الإسلام أول مرض من أمراض القلوب وهو مرض عضال مرض صعب جدا يعني كان سبب في هلاك كثير من الأفراد ويعني دائما ينبغي علينا أن نتذكره وأن نستعيذ بالله منه رصده الله سبحانه وتعالى وذكره لنا وحذرنا الله سبحانه وتعالى من حذرنا الله سبحانه وتعالى منه أيما تحذير مرض النفاق قال وضرب الله للنفاق مثلين ان وده كان في سوره البقره في اول سوره البقره وتجد ان ايات كثيره جدا تكلمت على النفاق ولان سوره من سور القران اسمها سوره المنافقون والله سبحانه وتعالى حذر من هذا المرض لأن المرض ده بيحول إن الإنسان ينتفع بالوحي يحول الإنسان يكون من أهل الصلاح كتير من الناس بيتسرع أن هو لما يلاقي واحد بيعمل حاجة غلط فيتهمه بالكفر والنبي عليه السلام نهى ان احنا نتهم المسلم يتهم اخوه بالكفر قال من قال لاخيه كفر فقد باء به احدهما وليس هذا معناه اننا ليس فينا بعض هذه الخصال التي يتصف بها الكافرين ان الطائفه اللي في النص ما بين المؤمنين والكافرين طائفه الايه المنافقين وهذه الطائفه يعني ما حدش فينا ينبغي ان يامن ان يكون خارجها يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق هيجي معانا أثر ابن أبي مليكة الآن حالا اهوت وهو بيتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان خوفهم من أن يكونوا من هذه الطائفة الله سبحانه وتعالى ضرب مثلين للمنافقين فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ناس بتسمع ومش عايزة تسمع ناس بتقرأ ومش عايزة تقرأ ناس بتشوف ومش عايزة تشوف ان هو صم بكم عمي هو حقيقة يسمع يعني عنده حاسة السمع هو حقيقة يبصر عنده حاسة النظر هو حقيقة يتكلم هو لكنه لا يتكلم بالحق هؤلاء الذين صموا وعموا وعموا عن آيات الله ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بأن يكونوا من المنافقين قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثل هؤلاء المنافقين كأن واحد ماشي في الصحراء نفسه في أي نار فاستوقد نارا يعني الطلب استوقد استطعم الألف والسين والتاء طلب إن هو طلب النار النار مش عنده فراح يبحث عن نار في أي مكان استوقد نارا فإذا بنار تضيء من حوله فلما أضاءت ما حوله لما النار أضاءت ما حوله هو لم ينتفع بها عارفين الكفار اليهود كانوا يستفتحون على الكفار يقول له احنا أهل الإيمان واحنا اللي فينا الأنبياء نحن بنو إسرائيل نحن أحفاد الأنبياء وهذا زمان نبي جديد وإن ظهر هذا النبي لننصرنه نصرا مؤزرا ولنقتلنكم قتل عاد كان اليهود بيقولوا للكفار كده فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من حولهم النبي عليه السلام جاء بنور لكنه إيه؟ ليس النور في بني إسرائيل فلما بعث النور من غير بني إسرائيل هؤلاء ال ال ال ال اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانقسم العرب في طائفة أسلمت مع النبي عليه السلام وفي طائفة إيه؟ والت اليهود هؤلاء كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين النفاق بدأ امتى بدأ في مكة ولا في المدينة بدأ في المدينة فهؤلاء لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولما أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم مكان ومكانة ولما مكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح قويا بدأ يظهر ليه النفاق بدأوا يعملوا ايه بقى بدأوا يوالوا اليهود فيذهبوا إلى اليهود ويذهبوا إلى النبي عليه السلام يسمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدوا أنه لا إله إلا الله عشان كده ابن عباس قال في هذه الآية ذهب الله بنورهم أي ذهب الله بلا إله إلا الله التي عصمت دماءهم في الدنيا يعني هم قالوا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله ديت معناها أنه أصبح إيه مسلم فلما قال لا إله إلا الله مدعيا أنه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم عصم دمه وإيه وماله لكنه في الحقيقة لم يكن يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستضيء بنور الوحي لم يكن يسمع الوحي مؤمنا أنه وحي وهنا في نقطة يا جماعة مهمة قوي نقطة الاستماع ال ال والإجابة هفصل فيها حالا يعني ومحتاجين نقف معاها شوية ان انت بتسمع القرآن ازاي انت بتسمع السنة ازاي انت بتسمع الوحي ازاي على قدر ما انت مؤمن بهذا على قدر ما في قلبك من سبل للوصول الى الله وعلى قدر ما انت حاسس ان الموضوع كلام عادي كلام بنسمعه ممكن نسمع غيره على قدر ما في القلب من نفاق هؤلاء لم يعتبروا الوحي مصدر من مصادر الحياة لم يعتبروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياة هي الأوامر التي ينبغي أن يعيشوا بها إنما اعتبروا كلام زي أي كلام قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حول ما أضاءت ما حوله إيه اللي حصل ماتوا إيه اللي حصل لم ينتفعوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الجهل تركهم في ظلمات الصحراء تركهم في ظلمات الشك تركهم في ظلمات بعد نور بعد أن كادوا أن يصلوا إلى هذا النور عارفين نشوفوا كلمة أضاءت ما حوله وكلمة كلما أضاء لهم مشوا فيه حاول تركز كده مع آية النور يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شك فكرة إن, إن الإيمان بيوقد إن في حاجة اسمها إيمان متقد داخل القلب هذا الإيمان المتقد يخرج نور عشان هنا لما نتكلم حالا واحنا بنتكلم على حياة القلب هل حياة القلب في العلم ولا في القدرة لا حياة القلب في نوره في روحه ان القلب بعد ان كان ميتا اصبح له روح ان هذا النور او هذا الايمان الذي اتقد في قلبه قال فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما عادش شايف هو صاحبنا ايه اللي ما خلاه ما عادش شايف يعني الراجل ده عمل ايه عشان ما عادش شايف اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ايه اللي حصل عشان الراجل ده يبقى ما عادش شايف ان الراجل ده كان يسمع الدين لاجل دنياه كان يسمع الدين ولا يعتبر الدين مصدر من مصادر بل هو المصدر الرئيسي في فهمه للحياه كان بيعتبر كلام الدين ده كلام ايه اي كلام او كلام وخلاص فصم صم بكم عمي فهم لا يرجعون النوع التاني بقى المثل التاني للمنافقين يبقى ده المثل اسمه مثل الناجي طبعا احنا يعني التفصيل فيه كثير جدا ويعني من من من ممن ابدع في تفسير هذه الايات ابن القيم لو كلام فيه جميل يعني الإخوة ممكن تراجعه المثل الثاني من من من على المنافقين مثل اسمه مثل المائي المائي مش احنا قلنا الإيمان أنزل من السماء ماء الثاني بقى أو قصيب من السماء مثل ثاني المنافقين ربنا سبحانه وتعالى ضربه في تعاملهم مع الوحي يبقى الأولاني مش معتبرين الوحي الثاني بينتقوا فيه بينتقي فيه ايه الحاجة اللي تنفعه هو كلما أضاء إيه لهم مشوا فيه يبقى لما يشوف الآيات اللي فيها نفع له يقول لك أيوة عايزين الدين لكن ما بياخدش الدين على بعضه ياخد من الدين فقط ما يظن أنه به يحقق مصلحة دنيوية قال أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق بيشوف في الدين إيه صاحبنا بيشوف في الدين رعد برق بيشوف إن الدين صواعق هو مش عايز يشوف الدين على بعضه مش عايز يشوف جمال الدين إنما هو عايز يشوف صواعق الدين إنما هو عايز يشوف مخاوف الدين قال أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يعمل إيه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق كحذر الموت خايف يموت خايف على نفسه حياته كلها أهم حاجة فيها هو دنيته منصبه ماله شكله فبينتقي من الدين هؤلاء سماهم الله منافقين قال في قلوبهم مرض يبقى احنا عندنا اول مرض ذكره شيخ الاسلام هو مرض الايه النفاق وضرب مثلين للنفاق الضرب المثل الاولاني مثل ايه ناري ايه المثل الناري ان راجل استوقد نارا لكن لما النار لم تخرج من داخله وخرجت ممن حوله هذا الرجل ابتعد ولم ينفعه هذا الاستيقاد فيأتي يوم القيامة في ظلمات لم تنفعه هذه الكلمة التي قالها كما قال ابن عباس والمثل الثاني مثل المائي قال أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أوامر القرآن فيها أوامر فيها وعد أوامر فيها وعيد أوامر فيها شدة فيها كتب عليكم القتال وهو كره لكم اسباغ الوضوء على المكاره في حاجات انت بتكرهها بتكره نفسك عليها وفي حاجات سهلة جميلة بسيطة ظريفة هو لا يرى في القرآن ولا يرى في الدين إلا الايه إلا الصواعق ودائما يحذر الموت والله محيط بالكافرين قال يكاد البرق يخطف أبصارهم هو مش شايف دين إلا الحاجة اللي ايه اللي هتسقط عليه كلما أضاء لهم مشوا فيه احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة ان هو ما بيمشيش الا في الايه فقط إن لما يكون الإضاءة له هو وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء عارفين اللي بيراجع على ربنا بيراجع على الأوامر الشرعية الله العليم الله الحكيم الله القوي الله القدير الله الذي خلق كل شيء ثم هو يراجع على اوامر الله يقول لك لا لا اصل الكلام ده مش ممكن ممكن يحقق ما يحققش مصلحه يا ابني وانت بتعرف ايه اصلا ده انت عبد عاجز ضعيف في وسط مليارات الافراد في بني جنسك فضلا عن مليارات المخلوقات فلماذا تتكبر على ربك ضرب لهم مثلا بالذي اوقد نارا كلما أضاءت أطفأها الله والمثل المائي كالماء النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق والبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آخر وإنما المقصود هنا وذكر حياة القلوب وإنارة القلوب وفي الدعاء المأثور اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهنيجي نقف هنا واقفة نقول كيف تحيا القلوب يعني الناس دي يا جماعة مشكلتها ان هي ما كانتش بتسمع ولا كانت بتسمع وتخلط ولا كانت بتسمع وتنتقي التلاتة ان هو ما بيسمعش او لما بيسمع بيسمع ويخرج من السماع يسمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينتفع بالدين يعني مشكلة هذا انه كان يستمع لكنه يستمع وفي قلبه مرض فلم ينفعه هذا الاستماع عشان كده ربنا بيقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسن أولئك هم أولو الألباب يبقى مين أولو الألباب الذين يستمعون فيتبعون لكن اللي بيستمع ثم يخرج من هذا الاستماع إلى استماع غيره سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك قاعد يلف تايه هذا التائه لن يستفيد بسماعه للإيه للوحي لن يستفيد من القرآن إلا من آمن به وحيا احفظوا الكلمة دي لن يستفيد من القرآن إلا من آمن به وحيا يعني هو عنده الوحيد الوحي هو القرآن طبعا لما نقصد بالوحي يبقى القرآن هو الايه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يعتبره مصدر للعقائد والتصورات والأخلاق الذي يعتبره معيار ميزان يوزن عليه الناس هو كتاب الله وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب اللي بيعتبر أي حاجة مع الوحي مصدر للتصورات هيخلط اللي بيعتبر أي حاجة مع الوحي مصدر من مصادر الأخلاق هيخلط اللي بيعتبر الوحي أي حاجة أي كتب أخرى أو أي مناهج أخرى مع القرآن يعتبرها مصدر من مصادر العقائد هيخلط قال تعالى نحن, نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى هم بيستمعوا لكن هو بيستمع بيعمل إيه عنده حتة كده يطلع يقول لك الراجل ده بيقول أساطير ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن بيعملوا إيه يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إن هو لما, لما سمع كلام الله اعتبره هو هو الروح هو هو النور قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إذا القلب الميت يحتاج إلى روح ولن تدب الروح في قلبه إلا بمادة واحدة هي كتاب الله عشان كده مثلا كان يقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي الربيع اللي هو إيه اللي هو جدول الماء الذي به أو الذي تسري فيه الماء اللي هو القناة اللي بتمشي فيها الماء فالنبي عليه الصلاة بيقول يا رب ما يكونش فيه أي مادة لتغذية قلبي إلا إلا القرآن ونور صدري إن القرآن إذا دب إذا سرى في القلب فإذا بهذا القلب يحيا فتنير الصدور نور على نور يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يبقى نور القلب يحتاج إلى منهج في الاستماع عشان كده اللي مش مؤمن بالقرآن لما يسمعه اللي عنده شبهات وشكوك في القرآن لما بيسمعه لا يستفيد منه استفادة كاملة واللي عنده مآرب دنيوية كل ما بيسمع القرآن بيدور الحتة اللي هتنفعه فين فضرب الله مثلا للمنافقين بهذا مثل الماء ومثل النار ثم قال إيه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت, إن مما ينبت الربيع ما يقتل حوطا أو يلم إن, إن هذا الجدول إذا لم يسري فيه الماء الصافي يخرج نباتات هذه النباتات نباتات ضارة سامة ينبت الربيع يعني النبات اللي بي ينبت على ضفاف هذا الجدول تأكله الدواب فتموت لكن النبات الذي ينبت على جدول القرآن يراه الناس فتنير الحياة تنير القلوب وتنير العقول وتنير الأخلاق وتنير الوجوه قال إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم أو يكاد أن يقتل حبطا يعني امتلاء والفصل الذي ينزل فيه أول مطر تسميه, تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت ينبت فيه وغيره يسمى ربيع الفصل الذي يلي الشتاء القلب الحي القلب المنور لما فيه من النور يسمع يبصر يعقل والقلب الميت قلب لا يسمع ولا يبصر هل يا جماعة قلب لا يسمع ولا يبصر معناه ان هو ما بيشوفش يعني هتلاقيه ماشي في الشارع كده اعمى حد يعديني الطريق لا لا لا لا بيشوف كويس جدا بالحاسة لكن قلبه ميت قال مثل الذين كفروا كمثل, كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون عارفين ناس هتخش جهنم لأنهم أغبياء لأنهم لا يعقلون لهم قلوب لا يفقهون بها غبي عاش غبيا لا يحب أن يرى ولا يرى وإن يروا كل آية لا يؤمن بها آيات وراء آيات دالة على قدرة الله آيات وراء آيات دالة على إنعام الله آيات وراء آيات تدل على وحدانية الله ثم هو لا يرى كل ذلك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون قال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين فأخبر الله أنهم لا يؤمنون بقلوبهم ولا يفقهون ولا يسمعون بأذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما أخبر عنهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار أبدانهم حية تسمع وتبصر لكن قلوبهم ميتة حياة البدن دون حياة القلب هذه الحياة من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر تأكل وتشرب وتنكح ولهذا قال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع من الراعي إلا صوت إلا نداء هي لا تفهم كلام الراعي هي لا تفقه كلام الراعي هي فقط تسمع أن الراعي ينادي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل هم ليه بقوا كالأنعام يا جماعة يعني هم حياتهم عايش الحياة الدنيا فقط يأكل ويشرب ويتجوز ويشوف شهوته وخلاص ايه اللي خلاه يبقى كده اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موعد ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا وهم لاهية قلوبهم ان هو واخد الموضوع مش بالخطورة اللي انت بتتكلم فيها مش حاسس ان الموضوع مهم شايف ان الموضوع بسيط عادي يأتيه كلام الله فيتعامل معه على انه كلام بشر يتعامل معه على انه كلام زي اي كلام ان هذا كلام الله كلام العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه تنزيل من حكيم حميد قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل عارفين ليه هم أضل من الأنعام لو خلاص هم كالأنعام عارفين عشان هم عايشين زي الشهوات زي الأنعام اللي هو ناس عايشة حياتها كلها تأكل وتشرب وإيه وتقضي شهواتها ده واحد ماشي في الشارع كده يقضي شهوته في الشارع الحمد لله احنا يعني في بلاد فيها الإسلام ما بتلاقيش ده لكن الناس اللي, اللي, اللي سافرت بلاد الكفر شايف كالأنعام زي عزكم الله البقر زي الكلاب يقضي شهوته في الشارع مع امرأة في الشارع كلب قال أولئك كالأنعام بل هم أضل ليه بقى أو هم أضل بقى لأن الأنعام تعرف صاحبها يعني الحمار عارف صاحبه مين الكلب عارف صاحبه مين أما هذا الذي هو لا يعرف من يربه فهو أضل من الأنعام يعني الأنعام عايشة كما هي أنعام لكنها تعرف إلى أين تتجه وأين تبيت تفرق بين صاحبها وغيره أما هذا الذي لا يعرف من هذا الإله الذي خلق الكون إله يسجد له كل شيء يعني مش إله إيه إيه انت محتاج تدافع عنه يا جماعة الشمس كل يوم بتذهب للسجود كل يوم شمس العملاقة دي بتطلع تيجي عشان تسجد وتطلع كل يوم سماوات تسجد كل يوم نجوم تسجد كل يوم جبال اللي الجبل لو وقع على قرية على مدينة أهلكها هذا الجبل يسجد كل يوم الله يسجد له كل شيء ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل شيء يسجد لله إله يلهج بذكره ويسبح بحمده ويخافه كل شيء أعظم المخلوقات اللي أنت بالنسبة لك لو قربت منك شوية تهلكك الرعد يسبح الرعد بحمده الرعد كل يوم يقول الحمد لله الحمد لله الرعد يخاف الجبل يسجد النجم يسبح الشمس تسجد وتلاقي الإنسان يقول لك اقنعني اقنعك بإيه قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه أمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها فيقول هؤلاء هذه آية في الكفار والمبالغات بالإنسان هنا وإذا مس الإنسان الضر أي إذا مس الإنسان الكافر قال البعض يعني شيخ الإسلام بيقول إن بعض الناس بتقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس واحد ماشي في الشارع وبعدين وقع على ال... الأرض وبعد كده هدومه اتقطعت وتعور وشج وجهه و يعني انطلقت الدماء من عروقه فجاء أحدهم فضمد جراحه وغسل وجهه وأعطاه ثيابا يمشي بها فإذا به يفعل ذلك كله ثم ينطلق حتى ما بصش لغيره قال له شكرا ما قالوش والله مش عارف اشكرك ازاي هذا الإنسان إذا فعل ذلك في حياتنا الدنيا بنقول عليه ايه جاحد قليل الذوق لا يعرف صاحب النعمة بنعمته ولله المثل الأعلى إن إنسان يأتي عليه وقت يمسه الضر ثم يكشف الله الضر فإذا به يسير دون أن يقول الحمد لله مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه شيخ الإسلام بيقول إن هذا في الكفار فهو بيرد بيقول إن هذا ليس في الإيه في الكافرين فقط فيبقى من يسمع ذلك ويظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب بيقول إن بعض الناس بتقول إن الآية دي بقى آية الكفار فإحنا مالناش دعوة بإيه بآيات الكفار نيجي نسأل سؤال هل يجوز إسقاط آيات الكفار على المؤمنين يجوز يجوز يا جماعة نحن نسكت آيات الكفار على المؤمنين يقولوا في آيات اللي فيها صفات الكافرين فأنت تتهم بها المؤمنين دي ما ينفعش انك تذكرها على ليه على المؤمنين لأنك أنت بتخرج المؤمنين من إيه من الملة بهذه الآيات لكن في آيات تصف أفعال الكافرين فهذه الآيات عادي جدا أنك أنت تسكتها على الإيه تصف أفعال الكافرين فهذه الآيات عادي جدا أنك تسكتها على المؤمنين كما كان عمر لما قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها والآية في الكافرين فأطلقها على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أيقظه لصلاة قيام الليل فقال إن قال يا رسول الله كنت نائم وإن روحي بين يدي الله إن شاء أطلقها فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا والآية في الكافرين شيخ الإسلام رد بقى رد تاني خالص على مسألة ان هذه الآية اللي هي مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه قال يرد عن هؤلاء الذين يقولون الآية فقط في الكافرين فيقول مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون في كل زمان والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ويقال الإنسان قد يكون عنده شعر من النفاق وشعر من الكفر وإن كان معه إيمان إن يا جماعة الإيمان بيتجزأ أحيانا بيبقى الإنسان عنده جزء إيمان وجزء إيه شعبة كفر وأنا نفسي يعني أحاول أقفز بسرعة على أمراض القلوب اللي هو ذكرها يعني نفسي أتناول هذا المبحث اللي هو يعني صراحة استفاض فيه ويعني صال فيه وجال مرض الحسد لكن خلينا واحنا ماشيين مع الرسالة بيقول ان الإنسان بيبقى فيه شعبة من الإيمان وشعبة من إيه من النفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا في حاجة كده في أربع صفات دول كده لو شفتهم تعرف إن ده إيه خالص ولو شفت واحدة فيهم تعرف إن الراجل ده مؤمن بس إيمانه فيه إيه في حتة هل ده عشان نحكم على الناس ده عشان انت نفسك تعرف عشان انت نفسك تطهر قلبك اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا انا منافق ولا مش منافق تعال شوف صفات المنافقين في مجموعة صفات كده النبي عليه السلام قالها المنافقين وفي آيات كثيرة بتتكلم عن المنافقين لكن مجموع هذه الصفات وهذه الآيات النبي عليه السلام قال في أربع حاجات دول لو موجودين يبقى ده منافق لو فيهم البعض يبقى فيه خصلة من النفاق انا بتكلم دلوقتي على ناس بتشهد ان انا ش... ش... تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا على ناس كفار بتكلم على المسلمين قال اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خصم فجر حدث كذب كلام كله كذب اذا اؤتمن خان ما عندوش امانه عاهد غدر يدي عهد ويخلفه خاصمة فجر بنبقى أصحاب وحبايب وماشيين مع بعض النهار أول ما نتخاصم فاجر يطلع كل أسرارك يطلع كل مشاكلك يطلع يتكلم عليك بالسوء لئيم إذا خاصم فجر النبي عليه السلام قال هذه صفات المنافقين ومن لما خاصم تبقى إيه تبقى كريم تبقى ودود تبقى صاحب إحسان تبقى صاحب عفو تصبر تبقى إنسان محترم لكن أول ما نتخاصم تحس إن إحنا إيه قلبنا يهود هو فين يا جماعة فين الصحوبية الطويلة فين حسن العهد الطويل عارف يبقى بيعدي لك كل حاجة وأول ما نتخاصم فجأة بقيت أشر واحد في الدنيا سلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب يقول له أنت أنت أنت من عيد إيه؟ يقول له من عيد فلان يقول له ها أنت ما تعرفش بقى ده عيلتكم دي عيلة تعبانة خالص أربع من أمور الجاهلية يعني في حاجات كده في الجاهلية انتقلت للإسلام والناس ينبغي أن تواجهها حتى لا يقول بهم المآل إلى أن يعودوا إلى الجاهلية إيه هما الفخر بالأحساب فخر والاحساب اللي هو ايه انه يقعد يفخر على الاخرين بايه بحسبه ونسبه ولا ينبغي الانسان ان يفخر فان الله لا يحب كل مختال فخور الثانيه النياحه عارفين النياحه يعني ايه واحد مات فيقعدوا ينوحوا عليه يندبوا يا اللي عملت ده انت كنت بتعمل يا اللي سويت انت ما تعرفش انت كنت ده كان بيمشي في الشارع يا عم انت خلاص رحمه الله وغفر الله لنا وله النياحة الثالثة الطعن في الأنساب انه بيطعن في نسبه يسب أمه بالزنا والرابعة الاستسقاء بالنجوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القزة أو الكذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح لك ان انت كمؤمن ممكن تقع في أفعال الكافرين ويبقى فيك خصلة من هذه الخصال ومع ذلك ما زلت ايه مؤمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومن, ومن, ومن, ومن إلا هؤلاء إن مين آه هيمشوا وراهم يعملوا شعورهم كده تلاقي الشباب عاملين شعورهم كده يلبسوا بنطلون مقطع تلاقي الشباب بيلبسوا بنطلون مقطع البنات تمشي عريانة تلاقي البنات تمشي عريانة يعملوا تعليم بطريقة معينة نعمل تعليم زيهم بالظبط يعملوا شهادة اسمها ماجستير نعمل شهادة اسمها ماجستير نعمل زيهم احنا وراهم في كل حاجة يعملوا حياة اجتماعية يعملوا عيد الأم وعيد الأب وعيد الخال وعيد الوطن وعيد العمال وعيد مش نعمل زيهم احنا وراهم لتتبعنا سنة يعملوا عيد راس السنة وعيد نص السنة وعيد تلات ارباع السنة نعمل زيهم لتتبعنا سنة من كان قبلكم خذوا الكذب بالكذب ماشي وراه هذه من الجاهلية أنه ينبغي عليك أن تستعلي بالقرآن ينبغي عليك أن تستغني بالقرآن ينبغي عليك أن تستقل بالوحي ينبغي عليك أن تعتز بدينك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه انت ما عندكش حرج انك تستعلي بدينك دينك فيه نظام اجتماعي ونظام اقتصادي ونظام تربوي ونظام سياسي الاسلام دين كامل دين عالمي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ليكون ايه للعالمين نذيرا قال ابن ابي مليكه مرض النفاق يا جماعه مرض مش سهل مرض مش سهل خالص قال النبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا كده واحد من التابعين بيقول أنا شفت ثلاثين صحابي خدت دين عن ثلاثين شيخ كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق يا الله ثلاثين صحابي بيقول في سمة عامة عند الثلاثين ايه هي ان هو لما تيجي حته فيها نفاق يخاف كله بيبحث في ايات النفاق كله خايف انه يكون من المنافقين طبعا احنا اه يعني اللي هو انت ب... انت ب... انت بتسمع الدرس عشان تفكر انت هتخش انهي درجه من درجات الجنه يعني ايه يعني انت خلاص ضمنت ولا ينبغي ان يكون هذا حالنا إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من النفاق فما بالنا نحن إذا كان هؤلاء الذين هاجروا وضحوا وشهد الله لهم ورضي الله عنهم يخافون من النفاق فما بالنا علي بن أبي طالب يقول القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن بيقول إن في قلب منور ونوره خالص نور نظيف لا في شوائب فيه ده اسمه قلب الايه المؤمن وقلب اغلف فذلك قلب الكافر قلب اغلف يعني قلب ايه يعني ملفوف كده عليه غلاف غلاف معتم مفيش حاجة بتخش له ومفيش حاجة بتخرج منه غلاف قال فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق يبقى ضرب كده عمل ايه عم الشيخ خالد ثلاث ابيض قلب ازهر وقلب اللي هو اجرد قلب المؤمن والتاني قلب اغلف ده قلب الكافر والتالت قلب ايه منكوس ده قلب منكوس منكوس يحصل ايه مش عارف تدخل له حاجه وعشان تدخلها له لازم تدخله منين وصعب قوي انك تقلبه فيعمل كده ويعمل كده فيدوب اللي بيدخل منه فين على قدر الفتحه القليله اللي هو يرى بها مصلحته فده اللي قلب المنافق اللي هو منكوس ابن القيم لما نقل هذا وشرحه يعني الأثر عن علي بن أبي طالب أو عن حذيفة بن اليمان إن حذيفة ما سكتش عن ده ما قالش هم ثلاث قلوب قال هم إيه أربعة يبقى كافر ومؤمن ومنافق ومال الرابع ده مين فهو بيقول لي بقى يقول وقلب فيه مادتان والقلب الرابع قلب فيه مادتان مادة تمد بالإيمان ومادة تمد بالنفاق فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر, بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم واحد مسلم يا جماعة يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بيقول كل يوم اهدنا الصراط المستقيم طب مش هو الصراط المستقيم الاسلام طب ما هو مسلم هو اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم كل يوم شيخ الاسلام بيقول اي ثبتنا على الهدى قال بعضهم ثبتنا على الهدى وقال بعضهم الزمنا الهدى الزم قلوبنا الهدى وقال بعضهم زدنا هدى وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط عدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه فإن المراد بإهدنا الصراط المستقيم العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور والإنسان وإن كان أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن هو رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم ما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل به كلمة اهدنا الصراط المستقيم ان انت محتاج تتعرف اكتر على الطريق الوصول الى الله طب انت لو عرفته مش قادر فمحتاج انك انت تعمل به طب انت عملت بيه محتاج انك انت تستمر عليه عشان كده انت دايما في طول الطريق تحتاج الى ان يعينك الله تحتاج الى هداية الله ولو قدر انه بلغه كل امر ونهي في القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما فيهما الأمور العامة والكلية لا يمكن غير ذلك لا يذكر ما يخص به كل عبد القرآن والسنة مجملات لو أنت عرفت كل أمر في القرآن وكل أمر في السنة طيب القرآن والسنة نازلين عشانك أنت يعني كان مكتوب فيها تفاصيل حياتك ولا مكتوب فيها مجملات الحياة لأنها تناسب الايه العالمين طيب حياتك أنت قد إيه فيها من القرآن والسنة ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى أو أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بهذا الصراط والتعريف بما يدخل في أوامره الكليات ويتناول إلهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الابتداء, الابتداء. هل يا جماعة الهدى بيجي بالعلم؟ يعني انا دلوقتي لو انا اتعلمت كتير يبقى انا كده مهدي العلم في اللغة غير العلم في الشرع ركزوا معايا في الحتة دي ركز يا صاحبي العلم في اللغة انك تحصل معلومات العلم في الشرع هو ان تعمل بهذه المعلومات يبقى العلم في الشرع ليس مقصود به تحصيل المعلومات الكثيرة يبقى ربنا لما يثني على أهل العلم في القرآن تبقى فاهم ان هنا المقصود بها ايه قال هؤلاء الذين يعملون بعلمهم وربنا لما يذم أهل العلم في القرآن تبقى فاهم ان ربنا يذم مين هؤلاء الذين حصلوا المعلومات ثم هم لم يعملوا بها احيانا كتير انت بتتغر بكثرة المعلومات تقعد مع حد بيقول كلام كده كبير وكلام عميق فانت بت ايه بتحس ان انت كده انبهرت فلما تنبهي تعمل ايه تسلم وقد مدح الله سبحانه وتعالى العاملين بالعلم وذم الله سبحانه وتعالى الذين تعلموا المعلومات ثم هم لم يعملوا بها في غير موضع من كتابه يعني كلكم عارفين يعني مثل حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفارة أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن العلم الذي يتبعه العمل يورث الخشية قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه ولهذا قال نبيه بعد صلح الحديبية إن فتحنا لك وفي حق هارون وموسى وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم يبقى قال أتيناهما الكتاب لكن الهدى كان إيه كان بعد ده وهديناهما الإيه الصراط يبقى دي غير إيه دي والمسلمون تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية والاعتقادية والعملية مع أنهم كلهم متفقون على أن محمد حق والقرآن حق فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم إلى الصراط المستقيم سهل بن عبد الله التستري يقول ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب من أقرب عبادة أسهل عبادة يعني أنت ممكن تدخل على ربنا منها قول يا شيخ أحمد الانكسار الدعاء سهل يقول أقرب طريق لوصول إلى الله الافتقار إنك تقول له أنا محتاج إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنتم الفقراء إلى الله إنك تحس إنك أنت ما عندكش وربنا عنده إنك تشعر إنك أنت محتاج وربنا يملك السماوات والأرض أنت ممكن ما تعرفش تسبق في الصيام ممكن ما تعرفش تسبق في القيام ممكن ما تعرفش تسبق في الصلاة لكن ممكن تسبق فين في الافتقار عشان كده بيقول ان اقرب طريق للوصول هو ايه انك تستشعر الافتقار ممكن ما تعرفش تسبق في الذكر انت ذكرت مثلا مليون ذكر في ناس ذكرت 100 مليون ذكر لكنك انت تبقى دايما حاسس انك انت محتاج تبقى مفتقر تبقى ذليل دائم السؤال دائم الاحتياج قال هذا أقرب طريق زدنا هنا يتناول ما تقدم ولكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى صراط المستقيم فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب وإن حصل فقد لا يحصل العمل إن بقول اهدنا الصراط المستقيم في المستقبل يعني يا رب علمني زيادة وعلمني أعمل بهذا العلم إيه زيادة عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كاتب هذه رسالة يقول إيه يقول ظللت 40 سنة كل يوم أجدد إسلامي بقول قعدت 40 سنة كل يوم أكتشف إن أنا محتاج أغير أجدد كل يوم بيفهم فهم جديد طب هو يفهم فهم جديد إزاي يا عم الشيخ مصطفى إلا إذا كان بيبحث عن مراد الله طب هنبحث عن مراد الله فين على الفيس في الواتس هنبحث عن مراد الله فين بجد والله يعني هتعلم مراد الله منين من كلام الله من القرآن انه بيدي وقت يدور فيه مع نفسه اين مراد الله يبحث عن هدى يطلب الهدى يطلب البصيرة يستفهم واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة والإرادة أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله بعض الناس بيقول لك حياة القلب هي إيه هي علم القلب أو قدرة القلب فالشيخ اسلام قال لا لا لا العلم والقدرة مش هم حياة القلب لأن في أحيانا قلب حي هو يحتاج أن يتعلم ويحتاج أن يعمل بهذا الإيه العلم الحياة صفة للقلب يأتي عليها العلم والقدرة ويستدل بأن قلب عنده علم وقدرة بأنه قلب حي لأن إزاي لو هو ميت هيبقى بيتعلم إزاي فبيقول إن حياة القلب مختلفة عن علم القلب وقدرته قال كما يظن ذلك طائفة من بعض النظار في علم الله وقدرته كأبي حسين البصري قالوا إن حياته إنه بحيث يعلم ويقدر بل الحياة صفة قائمة بالموصوف وهي شرط في العلم والقدرة والإرادة على الأفعال الاختيارية وهي مستلزمة لذلك يعني مستلزمة لذلك يعني لو عرفنا ان في حد حي عرفنا ان حد عنده علم وعنده قدرة بنقول ان هو ايه ما دام عنده علم وعنده قدرة يبقى هو اكيد ايه حي امال يعني يبقى عنده علم وقدرة وهو ميت ازاي فبنستدل على الحياة بالعلم والايه والقدرة لكن الحياة لوحدها دي صفة ملازمة للقلب نستفيد من ده ايه هنستفيد ان احنا نعرف الح... القلب بيحيا ازاي ايه صفات حياة القلب يعني انا اعرف منين اذا كان قلبي حي ولا لا ادور على قلبي ولا ما ادورش ابذل مجهود عليه ولا هو موجود وخلاص وانا مطمئن اروح اتلمس الحل والف على الاطباء ولا انا كده صحيح عارفين لما واحد يكون عنده مرض فبقول له على فكرة أنا عندي مشكلة قال له إيه قال له إن أنا إيه كل ما بعطش بحب أشرب مية وعايز أروح لدكتور إن أنا يشوف لي الموضوع ده قال له على فكرة الناس كلها كده طبيعي إن أنت ما بتعرفش تشرب مية ما تشرب إيه يعني قال له بس أنا بعطش مثلا خمس مرات في اليوم قال له ما عادي ما الناس برضه بت... أنت بتشرب بتشتغل فين قال له بشتغل في الصحراء قال له ما ده طبيعي جدا ده ما فيش أنت مش محتاج دكتور ولا حاجة إن أنت محتاج إن إحنا محتاجين نقف نفكر هو إحنا عندنا مشكلة فعلا ولا ما عندناش حياة القلب بيقول بقى صفة من صفات حياة القلب هي ايه لو عايزين نعرف القلب ده فيه حياة ولا لأ والحياة دي م... إيه إيه مكتملة في هذا القلب ولا لأ بيقول والحياء مشتق من الحياة فإن القلب الحي يكون صالحا حيا فيه حياء يمنعه من القبائح فقال أول علامة من علامات القلب الحي هي إيه؟ هي إيه؟ هي الحياء الحياء إنك أنت عندك حاجة جوه قلبك تستحي النساء اللي بتمشي لا حياء لها الشباب اللي بيتكلموا على مواقع التواصل لا حياء لهم حياء خلق الإسلام الأساسي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن, كل إن لكل دين خلق وخلق الإسلام خلق أصيل من أخلاق الإسلام الحياء الذي كاد أن يضيع والذي هو أول هدف من أهداف الشيطان لضربه يعني الشيطان أول حاجة عملها هو إيه ينزع عنهما إيه آه ان هو يعري النساء ليفقدها الحياء فاذا فقد الحياء ماتت القلوب فاذا ماتت القلوب تفشت الفواحش علامة القلب الحي ان انا عندك حياء بتستحي واحد بيستحي ان يقف في مكان فيه معصية واحد بيستحي ان هو انا مش بكلمك في حياء العورات يعني للاسف الوقت ان انت بتلاقي الناس ما عادش عندها حياء لاقي الا قليله يعني الرجال والنساء اصبح الحياء فيهم الا قليل ما عادش متروك ما عادش مطروق ما عادش محل تنفيذ ده كله بيقول لك هو انا لو ما عملتش كذا يبقى حرام في اين الحياء الصحابية لما كانت لما جاءت او كانت ان تموت فقالت هل لو انا مت تحملوني على هذا النعش هو انا هتحط في النعش كده قالوا اه قالت له لا والناس تشوفني شوفك ايه ده انت جثه ومتكفنه قالت لا اعملوا عليا سياج عشان لا يرى الناس جثتي بعد موتي عندها حياء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق الحياء والعي يعني ايه العي احنا قلنا المره اللي فاتت يا جماعه العي يعني ايه العي ايه العي قلنا المره اللي فاتت والله صدقوني ما كنتش موجودين كله ما كانش يا جماعه اه شفاء العي صح الجهل اه العي في معناه ان هو معنيه الجهل في معنى تاني من العي آه هو السكوت حياء ان واحد مش قادر يعبر عما بداخله فيستحي ان يتكلم بلفظ ربما يخرج الحياء فيسكت عنده معنى جواه مش عارف يعبر فيه فخايف يتكلم فيعمل ايه يسكت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء والعي من الايمان والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق البذاءة انه يبقى وقح انه يستخدم الفاظ خشنة فيها خدش الحياء والبيان ان هو يتصدر ان لما يقعد في قعده يحب ان هو يبقى ايه يبقى هو تتجه اليه الانظار في المجلس ان هو يحب البيان يحب تصدر المجالس وهو وقح لا يراعي الحياء قال والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق عشان كده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حد بيتسال سؤال يعمل ايه يقول له اسال فلان يقول له اسال فلان يقول له اسال فلان كلهم يخافوا على نفسه ان هو مش عنده حب التصدر قال فان الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فانه يسمى وقحا والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءها وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة التي لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف الأرض الخضرة التي يؤثر فيها وطء الأقدام ولهذا كان الحيي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح قلبه حي عنده حياء يمنعه من ان هو ايه من هو يرتكب الفواحش او الاشياء القبيحة بخلاف الوقح الذي ليس بحيي فانه لا حياء معه احيانا في حاجات مش حرام بس هي ما تنفعش ليك ما تناسبكش اين حياؤك احيانا في الفاظ مش حرام لكن اين حياؤك في مواطن ربما تعذر فيها لكن أين حياؤك أنه ينبغي علينا أن نتحلى بهذا الخلق الحياء رجالا ونساء قال فإذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس بفراقها للبدن ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال الحياة عنها هنيجي أيتين يا جماعة عندنا قدام بعض ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون طب نجمع إزاي إنك ميت وإنهم ميتون وبعدين لا تحسبن الذين كنتوا في سبيل الله إيه أموات بل أحياء طب هم ماتوا ولا ما ماتوش فالشيخ الإسلام بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء مع أنهم داخلون في قول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون قال تعالى وهو الذي ماتكم ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالموت المثبت غير الموت المنفي يعني لما ربنا يقول إنك ميت وإنك وإنهم ميتون يعني أن الجميع ستفارق روحه وجسده خلاص كده يبقى ده اسمه موت في حاجة تانية تعبير تاني عن الموت اللي هو مفارقة الروح مطلقا اللي هي مفارقة الحياة لهذه الروح أصحاب الشهادة أصحاب الايه الشهادة يعني ايه أصحاب الشهادة الذين أثبتوا بأفعالهم أنه لا إله إلا الله الذين شهدت أعمالهم على أنه لا إله إلا الله فلما وضعوا في أصل الفتنة ان هو هيفقد حياته وبين لا اله الا الله اختار لا اله الا الله فده اسمه ايه شهيد اللي هو قتل في معركة الكافرين ضد الايه المؤمنين لإعلاء كلمة الله قال المثبت الموت المثبت غير الموت المنفي الموت المثبت هو فراق روح البدن والموت المنفي اللي هو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات هنا مقصود أموات يعني ايه يعني زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن لأنهم يعيشون حياة أخرى اسمها الحياة البرزخية وهذا كما أن النوم أخو الموت فيسمى وفاة ويسمى موتا حياة القلب بالشهادة ومادته القرآن ويوقد بالعمل الصالح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في نبي الموت برضو النوم بيطلق عليه موت ربنا سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ونوع صلى إذا استيقظ من نومه يقول الذي الذي أحيانا بعدما أمتنا وقال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذك وأذن لي بذكري وفضلني على كثير ممن خلقه تفضيلا تفضيلا وكان يقول إذا أوى إلى فراشي اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وكان يقول باسمك أموت وأحيا انتهى شيخ الإسلام من ذكر أول مرض من أمراض القلوب اللي هو مرض الايه النفاق وقلنا ان مرض النفاق محتاج ايه محتاج معالجة ان احنا نعرف مشاكله ونعرف مظاهره وان احنا هنعالجه ازاي هنفكر في طريقة الايه الاستماع ان انت مستسلم ولا مش مستسلم اشكال المنافقين ان هم ايه يا عم الشيخ عمرو ان هم مش مستسلمين ان هو يستمع وهو بايه وهو لسه عنده شك ومال كيف أتخلص من هذا أن أنا أؤمن بأن القرآن وحي يبقى أنا هتعامل معاه وتعامل إيه مختلف إن أنا مش مش هؤمن إن هو كلام والله ظريف ممكن نجربه لا لا لا إن هو عنده يقين في ده تاني مرض من أمراض القلوب وهو مرض مخيف جدا جدا جدا وكما قالوا أنه أول معاصي بني آدم اسمه الحسد الحسد كما قال بعضهم أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء واحد عرف إيه عرف إن فلان جو عربية لما علم بحسن حال الأغنياء عمل إيه حسده يبقى لو ما كانش عالم كان احسن له ولا ولا لما كان عالم كان افضل له احسن لك ما تتعرفش فبيقول ايه الحسد اذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الاغنياء فلا يجوز ان يكون الفاضل حسودا لان الفاضل يجري على ما هو الجميل قال الطائفة انه تمني زوال النعمة عن المحسود وان لم يصل للحاسد مثلها فرقوا ما بين حاجتين ما بين الحسد والغبطة وأهل الإيمان أعلى الدرجات في الإيمان أنه لا يفعل لا هذا ولا هذا هيجي معانا التفصيل حالا نموت يقول لك الغبطة ان انت تشوف واحد عنده حاجة حلوة فتتقول انا نفسي ابقى زيه الحسد انك انت تقول هو ده خدها ليه فالاول في الغبطه انك تتمنى انك تكون ايه انها تكون معاك الحسد انك تتمنى انها تزول من عنده حتى لو ما جاتلكش والتحقيق ان الحسد شيخ حسن باب يتكلم بيقول التحقيق الحسد هو البغض حسد يعني كراهيه ويقول له طب هما الحسد والغبطه كراهيه يقول له اه الاثنين كراهيه بس الاولانيه هو كره ان تكون اللي هو الحسد يعني كره ان يكون لفلان نعمه ليست له انه كره إيه إيه إيه قدر الله كره توزيع الله للارزاق فده حسود التانية هو كره أن يتقدم أحد عليه بس عنده حتة إيه فيها إيمان فيقول لك وليد شون من عنده طب ما بقى أنا كمان زيه وخلاص قال وهي نوعان أحدها كراهة النعمة عليه مطلقا هذا هو الحسد المزموم وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأزم بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا في قلبه يلتز بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع بزوالها لكن نفعه بزوال الألم الذي كان من نفسه ولكن الألم لم يزل إلا مباشرة منه هو وهو راحة أشده وهو وأشده كالمريض فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها وقد يحصل نظير ذلك النعمة ما أنعم به على النوع ولهذا قال من قال إنه تمني زوال النعمة فإنه من كره النعمة على غيره تمنى زواله ده أول نوع من أنواع الحسد نوع إيه يشوف واحد عنده حاجة فيبقى زعلان قوي إنه فلان جات له حاجة أي خير النوع الثاني أنه يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أفضل منه يحب هو ليه فلان عنده كاميرا وأنا ما عنديش ليه فلان عنده عربية وأنا ما عنديش ليه فلان معاه تليفون نوعه كذا وأنا ما عنديش اشمعنى فلان اترقى وأنا ما اترقتش اشمعنى فلان بقى مشهور وأنا ما بقتش مشهور اشمعنى فلان اه الناس بتبص له وأنا لأ فيبدأ يحصل ايه يتمنى مثل ما للآخر وده خطر خطر جدا عشان كده احنا أمرنا ان احنا ايه ان احنا ننظر الى نعم الله علينا ولا تنظر الى نعم الله على لان انت قلبك هيتغير عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مدح النبي قال ما زاغ البصر وما طغى انك تقف عند حدك انك تعلم ان الله اختار لك هذا وهو افضل لك ان كل ما انسان ينظر الى الاخرين يضيع نار تأكل كل الخير في قلب الإنسان ابني آدم أول معصية ارتكبت في الأرض كان بسبب إيه؟ الحسد إبليس مع آدم كان بسبب الحسد اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب الحسد يعني الحسد النفاق ممكن يدخلك جهنم الحسد هيدخل أقوام مش هيدخلك أنت لوحدك ده هيغير مصير الأمم عشان كده هو أفراد له إيه بحث طويل وفصل فيه قال هو ده سموه بالخبطة أنه يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أفضل منه وهذا حسد وهو الذي سموه بالغبطة وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه وهو ليس مسموما لكن الأولى التخلص منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني لو أنت هتنظر وتتمنى أن يكون لك حاجة في الدنيا وإذا نظرت إلى شيء تتمنى أن يكون لك مثله قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله الحكمة رجل أتاه الله محل عربيات رجل أتاه الله شهرة رجل أتاه الله منصبا رجل أتاه الله أدوات قال رجل أتاه الله الحكمة ده لفظ ابن مسعود فهو يقضي بها ويعلمها يبقى مش بس ان هو عنده الايه الحكمه ان هو ان هو بيعمل ايه يقضي بيها ويعلم ده لو في حاجه في الدنيا هيبقى لها القيمه قال الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم لو في حاجه عليها القيمه في الدنيا يبقى رجل اتاه الله الحكمه إيه إيه إيه لفظ ابي هريره قال ورجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار يبقى ده ايه اول واحد قال ورجل اتاه الله مالا وسلط على هلكته في الحق عارفين يعني ايه سلط يقول لك فلان ده متسلط عليا عارفين يعني ايه واحد متسلط على الفلوس اللي هو ما بيسيبش الفلوس معاه سلط على هلكته في الحق متسلط عليها كأن حد مسلطه اول ما تيجي على طول هما دول اللي انت في الدنيا لهم لو انت عايز تبقى حاجة في الدنيا هيبقى حاجة من الاثنين دول اما رجل اتاه الله الحكمة واتاه الله القرآن فهو يتلوه الاء الليل اناء النهار او يعلمه ويقضي به بين الناس واما رجل سلط على هلكة ماله في الحق قال او رجل ينفق منه في الحق اناء الليل واناء النهار حديث اللي هو رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه لا ليل ولا نهار فيسمعه رجل فيقول يا ليتني أتيت مثل هذا أتيت مثل هذا أو أتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق فقال رجل يا ليتني أتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا يقول له طب ده تسمى حسد ليه يعني بقى لا حسد إلا في سنتين سماه حسد ولا ما سماهوش حسد سماه حسد واحنا عارفين ان هو مش مش مذموم طب هو ليه النبي عصام سماه حسد مش هيقولوا عليه غبطة ليه النبي عصام سماه حسد لأنه كراهية قال لأن مبدأه هو هذا مبدأ هذا الحب اللي هو يحب أن يكون له يعني هذه النظرة على إنعام الله على غيره وكراهية أن يفضل عليه أحد زعلان قوي انه فلان احسن منه وفلان اشهر منه وفلان أكثر منصبا منه وفلان أكثر مالا منه وفلان أكثر علما منه فيبدأ يعمل إيه إما أن هو يتمنى زوال هذه النعمة وإما أن يتمنى أن هو كمان يبقى إيه يبقى فيها في الحالتين هو بدأت بالكراهية عشان كده يقولوا لا جسد بلا حسد ربنا أثنى على هؤلاء قال الذين إيه إيه على الأنصار قال إيه والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن هو لما شاف المهاجرين جايين المهاجرين هياخدوا المناصب المهاجرين هيبقوا مع النبي عليه السلام المهاجرين هم أعلى منهم مكانة في الدنيا هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر مهاجري عمر مهاجري عثمان مهاجري علي مهاجري مع ذلك لم يحسدوهم وهم نصروا وآووا وتعبوا وبذلوا وأنفقوا وحاربوا وجاهدوا قال ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في أنفسهم أي احتياج في أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عشان كده ابن عوف كان يطوف في الكعبة ويقول اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي كان ابن عوف انتوا عارفين ابن عوف كان من من المنفقين في سبيل الله فأتاه رجل فقال يا ابن عوف لما تكثر من هذا الدعاء اللهم قني شح نفسي قال إذا وقيت شح نفسي وقيت الحسد ووقيت الكبر ووقيت الحقد إن من أمراض القلوب الرئيسية في القلوب التي تقضي على جمال القلوب وعلى المعاني الطيبة في القلوب ومرض الإيه؟ إنك أنت تتمنى ما عند الآخرين إنك تتمنى زوال نعم الآخرين إنك تحسد الآخرين ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك يعني لو لولا ان فلان كان مشهور هو ما كانش هيحب مشهور لولا ان فلان معاه فلوس ما كانش هو يحب يبقى معاه فلوس لولا ان شاف فلان جاب عربيه ما كانش هو يحب انه يبقى معاه عربيه لولا ان فلان اتعين في المكان الفلاني ما كانش هو يحب انه يتعلم يتعين في نفس المكان يعني هو ما سالهاش من نفسه انما هو سالها لما ايه لما شافها مع فلان عشان كده اياك ان تنظر الى ما في ايدي الاخرين انظر فقط الى ما انعم الله به عليك انك تبقى مركز عينك على حاجة واحدة بس على رضا الله كيف ترضي الله لكن طول ما انت بتفكر في فلان وعلان يؤدي بك ذلك الى تمني زوال النعم ثم الى الكراهية كراهية الفرد نفسه يقول لك انا بكرهه تقول له اعمل لك حاجة يقول لك لا بس انا بكرهه فتبقى مستغرب قوي بكرهه ليه الامر تحول من زوال من حب زوال النعمة الى حب ايه زواله هو لانه بقت بقت النعمه بالنسبه له علم عليه فبقى مش عايز يشوفه اصلا وهو من الافات الخطيره في القلوب قال اما من احب ان ينعم الله عليه مع عدم التفاته الى احوال الناس فليس هذا عنده من الحسد شيء ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني وقد يسمى المنافسه فيتنافس الانسان الاثنان في الامر المحبوب المطلوب كلاهما يطلب ان ياخذه وذلك لكراهيه احدهما ان يتفضل عليه الاخر قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فيقول هو التنافس في عمل في عطاء دنيوي ولا التنافس اللي ربنا ذكره كان فين كان على درجات الجنة يعني لما نيجي نقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هل هذا أمر بأن احنا نتمنى زوال النعم عن بعضنا البعض هل هذا أمر إن أنا لا أحب أن يكون لأخي فضل معين لا لأن هذا التنافس يكون في مقامات الجنة ومقامات الجنة على أعمال الدين كلها مش على عمل معين وعلى سغي معين وعلى حاجة معينة في الدنيا إنما الحسد هو إيه كراهية أن يكون لأحد فضل فإما أن تتمنى أن يكون لك مثله بسمى الغبطة وده مش مذموم لكن الأعلى منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هيجي حالا هو يفصل بقى في أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الأنبياء إن أحيانا ماشي ممكن تتمنى بعض الأشياء لكن هل هذا هو الأفضل لا قال ومن هذا التنافس الذي هو ليس منهيا عنه فعل عمر مع الصديق إن قال اليوم أسبق أبا بكر قال أنا النهاردة بقى هعمل إيه هسبك أبا بكر إن كنت سابقا لو أنا في يوم من الأيام هسبكه النهاردة بقى جت الفرصة طب هيسبكه بإيه انه يتصدق النبي عليه الصلاه والسلام بيدعو للصدقه قام جاي قام جاي عمر قام مطلع نص ماله نص ماله مش نص اللي في جيبه فاهمين نص ماله ده يعني جمع ماله وشاف ماله قد ايه وقام مطلع نص ماله وقال بقى ما اعتقدش ان حد هيعمل كده يعني هو في حد هيعمل كده انا طلعت نص مالي يعني مش مثلا إيه إيه طلع ألف ألفين تلاتة خمسة ده هو راح جاب ماله كله وقام قسمه نصين وقام مطلع نص مال فالنبي عليه السلام سأل عمر قال له انت طلعت النبي عليه السلام رأى في عين عمر انه انفق نفقة كبيرة فقال انت ايه ده مطلع كتير قوي فماذا ابقيت له قال ابقيت له مثله قال له لا انا انا اديت لهم نص وانا نص للنص للدين ونص لايه لاهلي فجاء ابو بكر بمال فقال عليه السلام وماذا ابقيت لهم قال ابقيت لهم الله ورسوله قال له ابقيت لهم ابقيت لهم الدين وربنا ما بيضيعش اهله فليخشى الذين يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليعملوا ايه فليدوا لكل واحد شقة وعربية فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا انه عاش عمره كله بعيدا عن الدين فاذا سألته لماذا تبحث عن كل هذه الزيادات في الدنيا والتحصيل لك اهم المستقبل العيال تمام المستقبل العيال ما عادش بتصلي تمام مستقبل العيال لا قسط لك في عبادة ربك انظروا إلى هذا الفقيه أبو بكر لا قال إيه تركت لهم وطبعا ده مش المأمور به ده أعلى الدرجات يعني هو الصديق واحد في العالم كله يعني أنا أدرك ذلك أنا عارف إن أنا أنا بتكلم إن أبو بكر ده عمر ما عرفش يبقى أبو بكر يعني لكن إحنا برضه محتاجين إحنا عندنا تصورات الشرع وكل يختار على ما يناسبه قال هذا موافق, موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الحسد الا في من اوتي العلم طب ليه يا جماعه الناس ما بتحسدش بعضها في الجهاد يعني لان النبي صلى قال لا حسد الا في اثنتين مع ان اعلى كما يقول الانسان ذروه سلام الاسلام الايه الجهاد ليه الناس ما بتحسدش المجاهد يقول لك ان المجاهد بيتعب انما الناس محتاجه ايه الناس بتحسد السؤد والرياسه والناس تسود عليهم من يعطيهم إما الدنيا وإما الدين يعني العالم الناس بتسوده ليه بتكبره بتقدمه ليه لأنه يصلح له يصلح لهم قلوبهم فبيقدموه والمنفق بيصلح لهم ايه دنياهم فبيقدموه لكن التاني بتفرم لا احنا مش عايزين ده عشان كده النبي قال لا حسد إلا في اثنتين قال فهو ينفقه أما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد يبقى يا جماعة المال في حد ذاته ليس يطلب لا يطلب إنما يطلب إيه الإنفاق يعني أنا لو هبقى عيني على حد مش عيني إن هو معاه فلوس كتير إنما عيني في إيه في إنفاقي لهذا المال الكثير ان انا لو هطلب ان هتمنى ان انا اكون جنب حد مش هتمنى ان هو يكون معاه فقط القرآن انما هو ايه يعمل به يقضي به يعلمه للناس يتلوه اناء الليل واناء النهار يبقى الممدوح هنا فين في هذا العمل قال فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله فإنه ليس في خير يرغب فيه بل هو معرض للعذاب ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعد وأدى الأمانات إليها وحكم بين الناس بالكتاب والسنة هذا درجته عظيمة لكن هذا في جهاد عظيم كذلك المجاهد في سبيل الله والنفوس لا تحسد المجاهد لأنه في تعب عظيم فلهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهما في العادة عدو من الخارج فإن قدر أنهما, قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل درجاتهما وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه بما يحصل بالعلم والإنفاق فالحسد في الأصل إنما يقع أو يحصل للغير من السؤدد والرياسة إن الناس بتحسد مين؟ بتحسد اللي بيتقدم عليهم من السؤد والرياسة الرياسة أقف عند هذا الحد ونكمل في الموضوع القديمة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم